بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم مسك للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط العاشر ويتحدث عن عسل النحل وفوائده أولا نمرة واحد التبول اللا إرادي آه، ثانيا آه، علاج الزكام والجيوب الأنفية والتهاب الحلق ثالثا قرحة المعدة والإثنى عشر وزيادة الحموضة رابعا علاج الكبد والقلب والأعصاب والعيون وأحسن علاج لا يوجد له بديل في شفاء الحساسية بتاعت العين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله شفاء أمتي في ثلاث شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوي بالنار
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن مع المادة المسجلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى فضله بعد عدله وعلى احسانه بعد ميزانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه فكل ما يدور في خلدك عن الله ليس كذلك والله غير ذلك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين وبعد امتداد للطب العلاجي في الإسلام وعند سيد الأولين والآخرين حديثنا اليوم عن عسل النحل وكفى بصدق الله سبحانه وتعالى فيما أورده في سورة النحل حيث يقول رب العزة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ليس جديدا أن نتكلم عن العسل كغذاء ودواء فقد عرفته البشرية منذ بدء الخليقة واكتشفوا خصائصه الغذائية والعلاجية واعتبروه في مقدمة الأغذية والأدوية التي يجب أن يعتمد عليها الإنسان ولقد سجلت الكتب السماوية فجاء في القرآن فيه شفاء للناس ومن قبل جاء ذكر العسل في التوراه فحينما سافر نبي الله يعقوب عليه السلام إلى مصر مع أولاده للمرة الثانية نصحهم بتقديم قدر من العسل إلى فرعون مصر هدية له وروي عن سليمان الحكيم قوله اذهبوا وفتشوا عن العسل واستعملوه وقد وجد العسل في كثير من مقابر الفراعنه ومن العجيب رغم طول هذه المده التي تبلغ عده الاف من اربعه الى خمس الاف سنه الا انه وجد سليما باستثناء بعض التغيرات التي حدثت في لونه نتيجة أكسدة مركبات الحديد التي توجد به لكن طعمه وخصائصه لم تتغير هذا يدل على مدى قدرة العسل على الاحتفاظ بصفاته وخصائصه لهذه الفترة الطويلة والتي ترجع في المقام الأول إلى قدرة العسل الهائلة على قتل البكتيريا لأنه يمتص الماء الموجود داخل البكتيريا وبالتالي يحرمها تماما من الماء فتموت على الفور ولذلك أطلق عليه الحافظ الأمين وكلمة الحافظ الأمين لأنه يحفظ بلا هوادة ولفترات طويلة والنحلة تطير باحثة عن الأزهار المحتوية على الرحيق وهي بتميز الأزهار المفيدة عن غيرها بالرائحة واللون فوق هذا أثبت العلم الحديث أن نحلة العسل أو الشغلات رب العزة بيعطيها في أعينها أنها بتطلق أشعة فوق البنفسجية فتلون الزهرة التي تريد أن تلعق منها الرحيق تلونها بلون جذاب وبالتالي تستطيع ان هي تحصل منها على ما تريده من الرحيق وتعطي النحلة الواحدة يوميا حوالي عشرة جرامات من العسل ودي عشان كده بتطير عشان تحصل على عشر جرامات من العسل بتطير ذهابا وإيابا حوالي ستين مرة والحقيقة العسل منه أنواع كثيرة بيختلف باختلاف المنطقة وباختلاف الأزهار التي يجمع منها وباختلاف الفصل الذي يتم فيه الجمع وأجود أنواع العسل الربيعي والصيفي وداود الأنطاكي في تذكرته عن العسل يقول العسل يقطع البلغم ويزيل أنواع الرطوبات ويزيل الاسترخاء واللزوجات ويقطع السدد ويعين على ضعف الشهية عندما يشرب ويزيل دمعة العين والحكة ويعالج الجرب ويعالج برد العين وإذا خلط العسل مع النشادر فإنه ينفع في مرض البرص والبهاق والحقيقة يمكن أحسن دهان لمواضع البهاء أنه يخلطوا العسل النقي مع النشادر وبيدهنوا فيه المناطق اللي فيها تغير في لون الجلد ودي بتعيد الجلد إلى لونه الطبيعي بتكرار الدهان والحقيقة برضو داود الأنطاكي ذكر أن عسل النحل عندما يخلط بزيت حبة البركة وبيدهن به الظهر فإنه يزيل الأوجاع فوق أنه له قدرة على زيادة أو تهيج القوة الجنسية وإن طبخ مع الخل والملح بيدهن به مواضع الكلف اللي هي النقط البني اللي بتظهر في وجه السيدات فيزيل الكلف وبرضو داود الأنطاكي ذكر أنه يحلل الأورام وأنه إذا أذيب في الماء وشرب في الماء يسكن المغص ويقطع العطش ودايما كان داود الأنطاكي يكتب أن هو ينفع أو يزيل ضرر النفساء النفساء بيبقى فيه شوية ألام كده فبيتهم به مواضع الألم ويقول أنه يزيل ضرر الذي يأتي من ألام النفساء الحقيقة لعل الذي يطالعنا أو يسمع كلامنا هذا يلاحظ هذا الكم الكبير من الوصفات التي يدخل فيها عسل النحل ضمن عناصرها والحقيقة محدش يقدر آه، يحصي فوائد العسل تماما وفوائد ما يخرج من بطون النحل من مواد مختلفة فلذلك إذا قلنا أن احنا نتحدث عن العسل عشان نوفي حقه فإننا نتحدث عن سر من أسرار الطبيعة التي وهبها لها الخالق سبحانه وتعالى ورغم كل البحوث العلمية التي أجريت على العسل لكشف تركيبه وفوائده فإنه آه، لسه لحد دلوقتي هناك كثير من الأسرار آه، لم تكتشف بعد آه، ويكفي أن الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى فالوحي هنا وحي إلهام للنحل أن تتخذوا من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون وفي هذا ترتيب آه، لأنواع العسل فالعسل البري الذي يوجد في الجبال أجودها بعد هذا يأتي الذي آه، يوجد طبيعيا على الأشجار ومما يعرشون اللي هي الخلايا اللي احنا بنحطها ونعمل خلايا للنحل فرب العزة قال عسل الجبل أحسن يليه آه، ما يتخذه النحل ويبنيه لنفسه آه، فوق الشجر ثم يأتي بعد ذلك ما يتدخل فيه الإنسان وكلمة كلي من كل الثمرات يعني اجمعي ما تحتويه الثمرات المختلفة وعندما تأكل فإنها بتدخل الرحيق اللي بتأكله إلى بطنها وتفرز عليه انزيمات هاضمة ومن هذه الانزيمات الهاضمة تصنع العسل اللي هي بتحطه في الخلايا السداسية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتداوي بالقرآن والعسل حيث يقول تداووا بالقرآن والعسل فجمع بين الروحانيات وبين الماديات صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول جعل الله شفاء أمتي في ثلاث شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوي بالنار ومما جاء في الخبر أن إعرابيا كما نسمع جميعا أن إعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه استطلاق بطن أخيه وكلمة استطلاق بطن أخيه يعني حدوث إسهال في بطن أخيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا ففعل الإعرابي لكنه جاء ثانية إلى رسول الله وقال لقد سقيته عسل ولم يزده إلا استطلاقا يعني لم يزده إلا إسهالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا آه، وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة حتى قال له بعد ذلك صدق الله وكذبت بطن أخيك وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك وكل ما يجي له يقول له اذهب واسقيه عسلا فالراجل شرب في الرابعة فبرأ أي شفي وهنا يظهر السبب في التكرار لأنه في معنى طبي بديع وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار ويجب أن يكون له جرعة وكم حسب حال الداء فإن قل الدواء عن الداء لم يزله بالكلية وإذا زاد الدواء على الداء طبعا بيؤدي إلى الوهن وهن القوة فيحدث ضرر فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر هذا الإعرابي أن يسقي أخيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يزيل العرض فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء شفاه الله بإذنه سبحانه وتعالى ودي الحقيقة قاعدة طبية مهمة جدا بيضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له آه، اسقيه عسل في المرة الثالثة وزاد إليه اسقيه عسل وصدق الله وكذبت بطن أخيك أما ابن البطار فيقول عن عسل النحل إذا طبخ العسل مع الشبث الرطب يعني أوراق الشبث الرطبة وسيقانه وطبخ يعني إيه طبخ يعني بيتحط العسل في حمام مائي مش على النار المباشرة مع الشبت ومهم جدا حمام مائي ويزال الرغوة اللي فيه وتليت به آه، ما يسمى بداء الثعلبة بيشفيها تماما ولاحظوا ان داء الثعلبة للآن ملوش علاج غير كميات من الكورتيزون وكميات من هذا الهرمون والكميات اللي من الهرمون ده لما نيجي نسحبها يعود داء الثعلبة إلى ما كان عليه لكن آه، ابن البطار بيورد هذا وإذا خلط بالملح الملح دايما لما بيخلطوه بالعسل بيحطوه على الأماكن اللي فيها تورمات أو فيها شيء من ال- الالتواءات فإنها تسكن الألم والحقيقة بعض الناس بيعملوا فيه غرغرة آه، لأورام والتهابات الحلق واللثة واللوزتين وهنا الحقيقة آه، اللي ذكره ابن البطار ان دائما لما يضاف عليه عصير الليمون على العسل فبيحل العسل يعني يتحول العسل من مادة لزجة إلى مادة سائلة إذا شرب ده وغرغر به في الحلق آه، حتى ولو كانوا اللوزتين فيهم آه، بؤر صديدية تكرار هذا الأمر يذهب البؤر الصديدية ولذلك دائما الأطفال اللي بيشكوا من التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين بصفة مستديمة على الأمهات أن يتبعوا هذا الحقيقة العسل إذا شرب ساخنا مع دهن الورد آه، بيقطع السعال يعني بيشيل السعال حتى وإن كان الكحة جاية من حساسية في الصدر واللي بيشرب بغير أن تنزع منه رغوته آه، ينفع في أن هو يحرك السعال يعني ينفس أي إنه- أنه منفس والمقصود أنه يحرك السعال يعني يطرد البلغم والحقيقة بيعجنوه بالدقيق كانوا زمان ويضيفوه على الأورام أو التقيحات فيسحب ما بها من إيه من آه، مدة ويسحب ما بها من ميكروبات كل هذا ما قيل عن العسل ولكننا آه، لابد أن نمضي في هذه الرحلة في صحبة ذلك الساحر اللي هو عسل النحل ولكن آه، يعني استمرارنا في هذه الرحلة آه، سيكون داخل أوراق المعامل وقاعات البحث العلمي ويمكن بعضنا أو البعض سوف يندهش آه، عندما يطالع القيمة وراء هذه المادة التي وفرتها لنا الطبيعة بقدرة الخالق الأعظم سبحانه وتعالى لذلك آه، لابد أن احنا نقول ماذا يقول الطب عن عسل النحل كان البحث عن تركيب عسل النحل هو شاغل العلماء منذ البداية فالنحلة اللي بتصنع العسل من الزهر والشمس والهواء هي في الحقيقة تصنع سرا من أسرار الحياة لأنها شملت كل شيء الشمس والزهر والهواء والنحلة التي تبحث عن الأزهار فتنتقي منها النافع وتبتعد عن السام الضار من الذي هداها إلى هذا الله الذي هدى فإذا ما جمعت الرحيق بترجع إلى الخلية وهي في عودتها آه، تعرض لسانها للهواء والشمس عشان يتبخر الماء مما حصلت عليه من هذا الرحيق فإذا ما جاءت ودخلت الخلية أفرزت بعض الخمائر والإنزيمات من فمها في هذا الشهد فيتبدل تركيبه من قصب السكر إلى سكر الفواكه وسكر الليفيولوز وسكر الديكستروز وفي الوقت نفسه آه، تاخد كل الفيتامينات الموجودة في رحيق الأزهار والمواد الحيوية التي تحمل آه، بين جنباتها سر فوائد هذا الساحر الذي لا يمكن أن نحصيه والنحلة الحقيقة آه، بتروح ذهابا وإيابا قلنا ستين مرة وبتطير طيرا كبيرا ولا أحد يراقبها في هذا وما فيش هناك يعني مراقب عمل أو ملاحظ عمل آه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الغرائز لكي تصنع لنا من الطبيعة شهدا طعاما وشهدا دواء يحتوي الحقيقة عسل النحل على خمس وزنه تقريبا من الماء يعني حوالي 20% من وزنه ماء وبيحتوي على البروتين وأربع تخماس العسل في كميات من المواد الكربوهيدراتية اللي هي السكريات المختلفة وبيحتوي على مقادير من فيتامين ب المركب وفيتامين ج اللي هو فيتامين سي وفي مقادير من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والحديد والنحاس والفوسفور والكبريت ووجد ان كل 100 جرام من العسل بتعطي 294 سعر حراري كبير او بيسموه كيلو سعر رغم ان العسل له حلاوه تبلغ ضعف حلاوه السعر العادي الا انه يعتبر اقل ضرر المصابين بالسكر من السكر العادي لسبب لان العسل الحقيقه بيحتوي على سكر الفركتوز والعسل النقي لو أخذه مريض السكر ما بيضروش كتير لسبب لأن مريض السكر دايما بتبقى في التمثيل الغذائي داخل جسمه بيبقى فيه أفلة يعني في إنزيم ناقص هذا الإنزيم اللي فيه أفلة هو بيحول داخل الجسم الجلوكوز إلى فركتوز والفركتوز بيبدأ التمثيل الغذائي بالدورات المختلفة لإنتاج الطاقة فإذا أعطينا مريض السكر الفركتوز فالفركتوز بيحل المشكلة ويحل الأفلة اللي مقفولة من تحول الجلوكوز إلى فركتوز وتبدأ التمثيل الغذائي لكن يجب أن يكون هذا بقدر ولذلك عسل النحل الطبيعي بالقدر الذي سوف نذكره مفيد لمرضى السكر وعلى سبيل المثال في عسل مخصوص لمرضى السكر وهو عسل مر بيبقى فيه الفركتوز لكن فيه مواد فيها مرارة وفي مواد فيها كبريت وهذا بيفيد في علاج مرضى السكر اسمه عسل مر حنون وده عسل مر حنون بينتج أساسا في السلوم وبينتج في ليبيا يمكن جمهوريات ليبيا أو محافظات ليبيا المختلفة العسل بيتحول إلا سكر بسيط سهل امتصاصه طبعا لأن ما بيحتاجش الهضم لأن كل سكريات سداسية أو سكريات خماسية ودي الجسم بيمتصها زي ما هي دون أن يجري عليها عملية هضم من المعروف أن الإنسان يمكن أن يصاب باضطرابات خطيرة في وظائف الأعضاء عندما تتراكم في جسمه الأحماض الناتجة من التغذية على المواد الزلالية البروتينية يعني أو عملية أكسدة السكر الموجودة في الدم والعضلات نتيجة قيامه بالمجهود يعني كمية ال lactic acid أو حمض اللاكتيك اللي بيتراكم في العضلات وبعض الأحماض اللي بتتراكم في بعض أجزاء الجسم وبتعمل حرقان لما كان الحقيقة يعني العسل طعام قلوي لاحتوائه كما ذكرنا على عناصر البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم وكلها عناصر قلوية وقلوية قوية لأنها تقع في أول الجدول الدوري لذلك كان أثره عظيم في إيجاد التوازن القلوي في الجسم وتخليص الجسم من الأحماض التي يعني كثرتها في الجسم لها أضرارها لأنها تقلل حيوية الإنسان وتصيب الإنسان بشيء من الفطور والملل ولذلك يشعر الإنسان بعد تناوله للعسل بحيوية كبيرة وميل إلى النشاط والحركة وبتحتوي أنسجة الطفل عند ولادته على كميات من الحديد تكفيه ثلاثة أشهر فقط ولما كان لبن الأم يعتبر فقير جدا في الحديد فلذلك لابد ان احنا نعوض بعد ثلاث شهور فقر لبن الام من الحديد وندي الوليد نديله معلقه عسل نحل يوميا تفيده اعتبارا من الشهر الرابع لان العسل غني جدا بالحديد وخاصة الأعسال اللي لونها غامق لأن الغمقان ده بيأتي نتيجة وجود الحديد ولذلك عشان نقيه من الأنيميا وفي الوقت نفسه العسل يقيه من الكساح وأثبتت الدراسات أن الأطفال المصابين بالأنيميا آه، لما نعطيهم عسل لمدة شهر بتزيد كمية الهيموجلوبين وتزيد كميات كرات الدم الحمراء وذلك عند إضافة العسل إلى غذائهم اليومي الحقيقة في دراسات أجريت في ألمانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي قبل ما يتفكك وجد أن عسل النحل آه، بيفيد في زيادة وزن الجسم وفي تقليل حالات الإسهال والقيء وأنه أفضل نسبة لاستعمال العسل في تغذية الأطفال الرضع هي مقدار معلقتين صغيرتين يعني ملء معلقتين شاي بيضافوا على اللبن الحليب على كوب من اللبن الحليب سواء صباحا ومساء ونزود هذه الكمية إلى معلقة ونص مرتين آه، في حالات الإمساك أو حالات الإسهال وسبحان الله العسل يعالج الإمساك والعسل يعالج الإسهال ووجد أن الأطفال الرضع اللي بيتغذوا آه، بالعسل آه، لا يصابوا بالمغص المعوي ولا يأتي إليهم أي نوع من أنواع التلبك المعوي لأن السرعة اللي بيمتص بها العسل لا تترك مجالا لعملية التخمر اللي بتتم في المعدة يعني الطفل إذا كان بيعاني من غازات في آه، صغره وفي طفولته وفي مهده آه، لو ضمنا العسل النحل النقي في غذائه على طول نشيل كمية الإيه؟ المغص اللي بيأتي ببطنه وكمية الغازات اللي موجودة ببطنه وفي الوقت نفسه آه، ي- لا يعاني من ما يسمى بالمغص المعوي ولا يعاني من عملية التلبك ال- المعوي الحقيقة أجريت عدة تجارب آه، على الكلاب الصغيرة لمدة سبع شهور وكانوا بيضيفوا قصب السكر أو سكر الجلوكوز وحده أو العسل إلى غذائها فوجد عند التشريح أن العسل بيساعد على تحسين ونمو العظام والأسنان والعسل بيحتوي على قدر كبير جدا من الفوسفور والكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين ب المركب وفيتامين د ودول كلهم لازمين لتكوين الهيكل العظمي وتكوين الأسنان والحقيقة من بضع سنوات لم يكن المتخصصين في التغذية يعلقون أهمية على ما في العسل من معادن لأن الكمية البعض منها ضئيلة في العسل يعني في عناصر آه، تعتبر من العناصر النادرة آه، كميتها قليلة ولكن اتضح فيما بعد أن الجسم لا يتطلب من هذه المعادن أكثر من الآثار الخفيفة أو الكميات الضئيلة الموجودة في العسل والبعض الآخر آه، الكميات الصغيرة فيها كافية لحفظ التوازن المعدني آه، داخل جسم الإنسان فإذا الأمور هنا رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي آه، يعني وازن بين هذه الأمور يبقى الأمور المعادن اللي فيه سواء كانت المعادن المغذية الكبرى أو المعادن المغذية الصغرى أو سواء كانت العناصر النادرة اللي بيحتاجها الإنسان بأثار موجودة بصورة متزنة في العسل والحقيقة يعني ال- العسل دايما بيحتوي على كمية أكبر من النحاس والحديد والمنجنيز النحاس والحديد والمنجنيز النحاس والحديد والزنك دول لازمين لتكوين كرات الدم الحمراء وتكوين هيموجلوبين الدم ولما يتواجدوا بصورة متزنة الإنسان مش ممكن يعاني من أي نوع من أنواع الأنيميا المنجنيز لازم آه، لعمليات الأكسدة والاختزال داخل الجسم يعني دي لازم للعمليات الحيوية وأهمية الحديد من الوجهة آه، الغذائية معروف إن هو طالما إنه بيكون هيموجلوبين الدم وهيموجلوبين الدم هو اللي بينقل آه، وبيحمل الأكسجين إلى الأنسجة ومركب الحديد اللي بيسموه الهيم اللي داخل هيموجلوبين الدم هو اللي بيحمل الأكسجين إلى الأنسجة ويحمله يحمله يعني ايه يعني مش يتحد به كيميائيا ده يحمله ويروح عند الأنسجة آه، رب العزة جعل ميل آه، هيموجلوبين الدم لثاني أكسيد الكربون أو لأول أكسيد الكربون مائة مرة ميله للإيه للأكسجين فلما يروح للأنسجة يلقى ثاني أكسيد الكربون وهو ميله أكتر لثاني أكسيد الكربون فيسيب الأكسجين وياخد ثاني أكسيد الكربون أما النحاس آه، فمهمته في الجسم هي مساندة الحديد لأن احنا قلنا آه، عدم وجود أنيميا في الجسم معناها اتزان بين الثلاث عناصر المهمين الحديد والنحاس والزنك آه، ولذلك وجد أن النحاس آه، مهم جدا في مساندة الحديد آه، مع الزنك المنجنيز الحقيقة مهم جدا لأغراض النمو وأغراض التكاثر وإفرازات الكبد والحقيقة كل الإنزيمات بمسؤول عنها الزنك أو الخمائر اللي هي بتقوم في الإيه في الإنسان بعمليات التمثيل الغذائي ولذلك فعلا هو منشط لبعض الخمائر ذات الأهمية في هذا التمثيل الغذائي التجارب أثبتت أنه لا يمكن لأي ميكروب كما ذكرنا أنه يعيش في عسل النحل أكبر أكثر من عدة ساعات لأن النحل العسل بيمص الماء اللي موجود في الميكروب ومادام بيمص الماء يبقى يمنع الوسط المائي داخل خلية الميكروب فالميكروب يموت ولذلك أعتى الميكروبات وأكثرها مقاومة ما قدرش تكمل في العسل أكثر من عدة ساعات إذا هو بيئة غير مناسبة للكائنات الدقيقة وبما أن العسل يعتبر مصدر غني من مصادر عنصر البوتاسيوم لذلك يستخدم العسل لعلاج الجروح المتقيحة والملوثة طب ايه حكاية عنصر البوتاسيوم مهم قوي في عملية الالتئام الجروح لانه بيخش منشط لتكوين الجلطة وفي بحث قام به الدكتور ساكيت بكلية كولودارو الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث زرع جراثيم مختلفة لمختلف الأمراض على العسل الصافي وابتدى يبص للنتيجة اللي حدث بعد ذلك أثار العجب إذ كل الجراثيم ماتت وقضي عليها في فترة بضع ساعات يعني أقل من عشر ساعات أو في مدة أقصاها بضعة أيام ومثلا جراثيم التيفويد والنخاع الشوكي الحاجات الخطيرة دي كلها ماتت بعد 48 ساعة والتيفويد والباراتيفويد لم يتعدى أكثر من 24 ساعة الجراثيم المسؤولة عن الالتهاب الرئوي ماتت في اليوم الرابع وكذلك بعض الجراثيم الأخرى اللي هي مسؤولة عن التهاب الأغشية البريتونية والديزنتريا قضي عليها كلها في عشر ساعات وهذه النتائج برضو أيدت بعلماء آخرين من واشنطن والدكتور لوكهيد في كندا سكر العنب اللي هو سكر الفركتوز اللي هو أهم مكونات عسل النحل وده بيستخدم في الطب حديثا بكثرة لعلاج أمراض الدورة الدموية وبيعالج زيادة التوتر والنزيف وقرحة المعدة وأمراض الأمعاء عند الأطفال والأمراض المعدية المختلفة مثل التيفوس والديزنتريا والملاريا والتهاب الحلق والحمى القرمزية والحصبة والتسمم وما إلى غير ذلك الفركتوز أساسا احنا ذكرنا من فترة صغيرة ان هو مهم جدا لانه بنبدأ به الدورة او دورات التمثيل الغذائي داخل الجسم وهو لو اخذنا جلوكوز يبقى الجسم بيحول الجلوكوز الى فركتوز ولذلك لما بناخذه كفركتوز الحقيقه يبقى احنا بنسرع من عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم بالاضافه الى ان الفركتوز اللي موجود في عسل النحل في صوره متزنه مع الجلوكوز ومع السكريات الخماسيه الاخرى له فوائد اللي احنا ذكرناها دي الحقيقه بيعتبر طبعا العسل بهذه المحتويات من السكريات السداسية والخماسية مصدر من مصادر الطاقة لأن كما ذكرنا أنه هو لا تجرى على سكرياته أي نوع من أنواع الهضم لأنها موجودة في صورتها المهضومة وبالتالي يمتصها الجسم مباشرة ولذلك الحقيقة في عالم اسمه لوتينجر في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الراجل ده أكثر التجارب اللي أجراها على عسل النحل واستخدامها في حالات اضطرابات القناة الهضمية بالذات في الأطفال لأن هم بيجنحوا حاليا إلى عدم استخدام أي كيماويات أو أي أدوية مصنعة وخاصة للأطفال أثناء نموهم والحقيقة وجد ان الناس اللي عندهم صعوبة في عمليات الامتصاص المواد النشوية من الأطفال ولما تكون هناك حاجة لتقوية الطفل وإعطائه امتصاص سريع وتمثيل غذائي يتم سريع في الجسم فوجد ان أحسن حاجة تستخدم بنجاح في هذه الحالة استخدام عسل النحل وقال ان احسن دواء لعلاج الاسهال الصيفي عند الاطفال هو استخدام عسل النحل المؤسسات الالمانيه الخاصه بالتجميل اللي بتكسب مليارات الدولارات من التجميل تنبهت الى ما لعسل النحل من بعض الخصائص التي لا توجد الا به فلذلك ادخلته في كل مركبات ومستحضرات التجميل اللي بيسموها الكوزموتكس الخاصة بدهان البشرة والخاصة بإزالة التجاعيد والخاصة بتلميع الشعر والخاصة بإزالة الكلف وما إلى ذلك والحقيقة ابن قيم الجوزية يقول في كتابه زاد المعاد إن العسل غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة وحلو مع الحلو وطلاء مع الأطلية ومفرح من المفرحات فما خلق الله لنا شيئا في معناه أو في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه ولم يكن معمولا به أن مثلا نبي الله سيدنا يحيى كان يعتمد في غذائه أساسيا على عسل النحل وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا خاتم النبيين يشربه بالماء على الريق ويقول عليكم بالشفائين العسل والقرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يبدأ يومه انه بيأخذ مقدار معلقة يعني قيس كده ان هو يعني قطعة من العسل ويضعها في كوب من القوارير أو كوب من الفخار كان عند رسول الله ثم يذيبه جيدا ويشربه ويقول عليكم بشراب العسل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب هذا بعد ما يتسوك بالسواك بعد قيامه من النوم وثبت ان هذا بيغسل يغسل كل الجهاز الهضمي تماما ومش ممكن الإنسان في هذه الحالة يصاب بأي شيء ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بالشفائين العسل والقرآن فجمع صلى الله عليه وسلم بين الطب البشري والطب الإلهي أو بين طب الأبدان وطب الأرواح بين الدواء الأرضي والدواء السماوي نيجي نشوف بعد كده بعد هذا الاستعراض استخدامات عسل النحل أولا نمرة واحد التبول اللا إرادي من المعروف أن العضلات العاصرة أو العضلات القابضة اللي بتمنع التبول اللا إرادي في الطفل بتكتمل بعد ما يبلغ الطفل ثلاث سنوات على الأكثر قد يحدث أن يستمر الطفل في التبول اللا إرادي في فراشه وهذه طبعا بتبقى يعني معضلة ومضايقة من الأهل والحقيقة بتبقى لها انعكاسات عامة على صحة الطفل ونفسيته وبيبدأ بعد انتهاء السنة الثانية في السيطرة على بوله والحقيقة بيستطيع أنه يحتفظ ببوله في المثانة بتاعته مهما طال الليل إنما وجد أن بعض الحالات مهما آه، طال السن ثلاث سنين أربع سنين أو أكثر من هذا يداوم على أن يبلل فراشه بعد هذا العمر والحقيقة الكتب قالت أن ده طفل عصبي المزاج وغالبا الطفل ذات الآه يعني بيقرب أظافره وسريع الغضب وحاجات زي كده هو. لكن العلاج يظل إزاي آه، حتى لا تتأثر نفسيته الأبوين عليهم أن هم يتق- يقابلوا هذه الأمور بشيء من الحلم وعدم الغضب آه، لأن القلم رفع عن النائم آه، يعني رفع القلم عن ثلاث كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يشفى وبالتالي آه، لابد ان العلاقه بين امه وابوه معاه لابد انها تبقى علاقه سويه لو ما كانش سويه رجعوها سويه عشان يبتدي يطمئن نفسيا ونبدا نعالجه بعسل نحل نقي مقدار معلقه آه، من العسل المعلقه دي معلقه متوسطه للطفل الصغير بتذاب في ماء دافئ مساء قبل نومه وتعطى اليه من المعروف ان العسل بيقوم هنا في فايدتين الامور الاولى ان هو بيمتص الميه فلما يمتص الميه العسل يبقى في الحاله دي بيحتفظ بيها وبيخلي المثانه ما تفتحش العضله بهذه الطريقه وبعدين في بعض الناس قالوا تاني قالوا لا ده العسل له خاصيه ان هو بيزيد من الهرمونات اللي هي مسؤولة عن عدم إضرار البول يعني إذا هيقوم ب- بفعلين الفعل الأول إن هو مادة يعني بتحافظ على الرطوبة وتمتص الرطوبة بالإضافة إلى أنه يزيد من كمية الهرمونات التي آه، تعمل على عدم إضرار أو إفراز البول آه، ده بقى الحقيقة آه، قلنا آه، هذا العلاج لكن وجد ان آه، هذا برضو الدواء اللي هو يؤخذ لمدة شهر آه، قبل النوم كل يوم معلقة متوسطة على كوب ماء دافئ وجد انه كمان بيعالج الجهاز العصبي آه، للطفل كما ان السكر اللي احنا قلنا موجود فيه بي له خاصية امتصاص الرطوبة بالاضافة الى آه، تأثيره على الهرمونات بعد ما تزال العلة باستعمال العسل ممكن نوقف استعماله لنرى بس لازم لمدة شهر متصل آه، لنرى ما إذا كانت السيطرة على المثانة آه، قد عادت إلى حالتها الطبيعية أم لم تعود آه، فإن لم تعد نبدأ نقلل الجرعة نستخدم معلقة صغيرة آه، لمدة تصل إلى 15 يوم آه، 15 يوم إلى أن يتم السيطرة على المثانة آه، ثانيا آه، علاج الزكام والجيوب الأنفية والتهاب الحلق الحقيقة استعمال العسل في علاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي ده الحقيقة بيستخدم العسل آه، إما بالاستنشاق ولذلك من الممكن نحضر منه محلول عشرة في المية يعني معلقة عسل مع عشر معالق من الماء آه، الدافئ ونستخدمها رش أو استنشاق آه، في الأنف أو في الحلق في الحالة ديت الحقيقة لما بتستخدم استنشاق في الأنف آه، بتعمل آه، التئام وبتعمل تلطيف للأغشية المخاطية في الوقت نفسه بتقضي على الانسداد اللي بيتم في فتحتي الأنف وتقضي على الجيوب الأنفية تماما أو لو وضع عليه كمية من الليمون واستن- واتغرغر به الإنسان فبتشفي الحلق وبتخلصه من الميكروبات ولذلك كمان في نقطة مهمة جدا عايز أنصح بيها هنا آه، لأسباب لأن عدد كبير جدا من الأطفال لما بيصاب بالتهاب في حلقه آه، الحقيقة كل الناس بيعتبروا أن هذا عبارة عن آه، نموات بك آه، بكتيرية يعني عبارة عن تلوث بكتيري إنما قد يكون داخل التلوث البكتيري آه، فيروسات ولذلك بعد ما يشفى حلقه نلقى انه ظهر عنده مرض السكر وكان اللي موجود في حلقه لم يكن ميكروبات وإنما كانت فيروسات والفيروسات دي دخلت وكلت البنكرياس أنا بقول كلت البنكرياس بدليل إنه يظهر عنده مرض سكر وسط دهشة الآه وخلاص يعتبر ده سكر من النوع الأول لأنه لي في البنكرياس الفيروس اللي موجود في الحلق ولما يلي في البنكرياس آه خلاص البنكرياس هيجيب آه افراز انسولين منين فيعتمد الطفل من صغره على حقن الانسولين ولذلك لمنع هذا لان احنا مش هنقدر آه حد يقدر يشخص التهاب الحلق نتيجه بكتيريا ولا نتيجه فيروسات طيب وعشان كده نتبع الوقايه اي طفل يجيله جنب المضاد الحيوي اللي بيكتبه له الدكتور لابد نستخدم معلقة عسل نحل مع ليمون لاتقاء هذا الشر المستطير اللي بيظهر في الأطفال وهو الفيروسات اللي بتأتي في الحلق والحقيقة عسل النحل في هذه الحالة لا يضارعه علاج ولذلك احنا قلنا الناس اللي عندهم لوز فيها جيوب صددية وبتلتهب بسرعة جدا بيجيبوا عسل النحل ويعصروا عليه ليمون ويستخدموه والحقيقة الراجل الأمريكي اللي هو بيسموه هيرتويج يعني نصح باستعمال العسل الممزوج بعصير الليمون في هذه الأمور للقضاء على البؤر الصددية الموجودة في اللوز الأمر الثاني اللي أنا نبهت عليه مهم جدا للفيروسات الحقيقة في دكتور امريكي ايضا اسمه اورتل بيوصي باستخدام العسل الممزوج بعصير البرسيم الدافئ في علاج الزكام وقال يا اخوانا اوعوا تفكروا ان الكلام ده يعني عشان البرسيم لا لانه وجد فعلا ان الانفلونزا او فيروس الانفلونزا بيموت عند مزج عصير البرسيم مع العسل وبياخد منه يوميا فنجان شاي ويمكن بدلا من استخدام عصير البرسيم اذا كان ده يعني بيضر بعض الناس في سماعه على اعتبار ان البرسيم اكل الحيوانات نستخدم عصير الحلبه وعصير الحلبه يمكن هيكون افيد من كده لكن هذا ما اورده العالم اورتل الامريكي. ثالثا قرحه المعده والاثنى عشر وزياده الحموضه. اللي احنا قلنا لسه عمالين نقول ان العسل فيه صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم ومنجنيز كلها عناصر قلويه ولذلك احسن علاج وعمل دريسنج يعني عمل طبقه كده الطبقه دي تخلي هناك عازل بين الحامض بتاع المعده وبين ايه وبين القروح او القرحه اللي موجوده هو عسل النحل بالاضافه الى ان هو يعني بيعمل فرشه تمنع اتصال الحامض وهو كمان بيعادل الحامض ولذلك الآلام اللي بتبقى مصاحبة لقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر للشخص اللي بيداوم على استخدام معلقة عسل نحل ولذلك أي واحد بيجيله دايما في عند الروس وعند الأمريكان إن أحسن علاج لقرحة المعدة والاثنى عشر والتئام جروح الامعاء هي استخدام العسل ودايما هم بيوقفوا بالقيء هناك قيء ما بيوقفش ودول عند الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي في عندهم احيانا بيبقى فيه قيء لا يقف ولذلك بيستخدموه عسل النحل لذلك العسل هنا قالوا انه بيفعل يعني ليه ثلاث اتجاهات اولا بيعمل طبقه ثانيا بيعادل الحامض ثالثا لو كانت في بعض الجراثيم الحلزونية اللي بتعمل القرحة وجد ان العسل بيموتها في حالة الإصابة بقرحة المعدة أو الاثنى عشر يجب أن يؤخذ العسل قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين ولو نسينا قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين من الممكن ناخده بعد الأكل بساعتين رابعا علاج الكبد والقلب والأعصاب والعيون العسل تأثير مقوي لمرضى الكبد سواء استعمل بمفرده أو مع الأدوية العادية الأخرى وده بيظهر جليا في الأبحاث اللي أجريت في مستشفى جامعة بولونيا بإيطاليا ظهر من خلال الدراسات أن الانتظام على تناول وجبات العسل يوميا بيشفي المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي المزمن أو التهاب الحويصلات المرارية والحقيقة في حالات كثيرة جدا سجلت من شفاء الالتهاب الكبدي الفيروسي ب وسي أو بي وسي باستخدام العسل فقط والحقيقة ثبت ده الكلام البحوث دي جاية من إيطاليا وثبت أيضا أن العسل له تأثير مقوي للقلب ولرفع الضغط المنخفض آه ولذلك دايما الناس اللي عندهم ضغط منخفض وده بتظهر ال- الأمور دي في الستات وضغطها بينخفض 90 على 70 وتبدأ بقى يعني دوخة وتبدأ مش شايفة قدامها وصداع أهم حاجة لرفع هذا الضغط كثير جدا بيلتجوا إلى المواد المالحة الأملاح الأملاح شر مستطير ويجب ألا تزيد كمية الأملاح اللي بناخدها في اليوم عن 6 جرام ولذلك العسل النحل هو أحسن وسيلة وإحنا قلنا قبل كده إن علاج هذا آه، جنب عسل النحل يا ريت يبقى موجود كمية أو ثمرة صغيرة آه، من آه، آه، آه، ثمار ال- البنجر لأنه فعلا ده بيعالج انخفاض ضغط الدم الحقيقة آه، وجد آه، زمان يعني كان آه، أو يمكن في الأربعينات وفي الخمسينات كان دايما أي واحد عينيه توجعه كانوا يقطروا له نقطة عسل في عينه آه، عسل نقي وكانوا بيستخدموها زي ما هي بالتركيز زي ما هو لكن وجد ان تخفيفه بنسبة واحد الى اتنين يعني واحد عسل الى اتنين مية وتقطيره في العين ينقي العين ويجلو البصر واحسن علاج لا يوجد له بديل في شفاء الحساسية بتاعت العين ما فيش دواء لعلاج الحساسية علاج كامل وشفاء كامل إلا استخدام العسل النقي الممزوج بالماء لو تكلمنا عنه في آه، مجال علاج الأعصاب هنجد ان العسل المزفي ماء دافئ يعني مش ماء ساخن ماء ج- الحقيقة آه، بيخلي النهايات العصبية آه، يصل إليها الإشارات آه، بطريقة لطيفة ويمكن أكثر ناس قاموا بهذه البحوث العلماء الروس ولهم تجارب آه، يعني من آه، الصداع والأرق والتهيج وهم أكثر ناس بيستخدموا الحاجات الطبيعية وكانوا بيجيبوا العسل بتاعهم من آه، وسط آسيا أيام ما كان الاتحاد السوفيتي موجود كان هناك في سمرقند وطشقند وبخارى بلد سيدنا البخاري آه، هناك أكثر ناس من الع- النحالين اللي موجودين ولذلك وجد فعلا انه آه، كانوا بيجيبوا ناس الحقيقه اللي هم بيتعالجوا بالمطمئنات اللي هم ناس عندهم هياج عصبي واللي بيدخلوهم المصحات وبيدوهم العسل النقي بتاع عسل الجبال فهالهم ان النتيجه اللي بتصل الى يعني آه، ناس نسبه من تحسن بتصل إلى أكثر من 75% من الحالة فيعود الإنسان يعني هادئ ويقدر يعيش في وسط أهله دون أن يكون عبدا للمطمئنات الكيميائية اللي بتسلبه إرادته آه، وأنا قلت عبد لهذا الحقيقة آه، الدول دي كلها بتعاني إن هم مسرفين في التسقية الكحول ومن المعروف الكحول لما الإنسان يدمنه يعني بره في البلاد البارده بيجيبوا السبرتو ويخففوه الميه ويشربوه آه، ولذلك ده بيعمل تسمم آه، كحولي والحقيقه في آه، مستشفيات انجلترا وجدوا ان احسن علاج للتسمم الكحولي ليه آه، هو عسل النحل الاسباب لان التسمم الكحولي والادمان في شرب الخمر اليومي بيحول الكبد او بيدمر كبد الانسان بالاضافه الى انه آه، بيسبب زياده في نشاط انزيم بيسموه ال- ال carbonic dehydrate- dehydrogenase آه، ال carbonic dehydrogenase ده انزيم مسؤول عن تخليص ال- الانسجه من ثاني اكسيد الكربون فلما بيزيد بيزيد التسمم بزياده عمل ان هذا الانزيم بيحصل له تثبيط من شرب الكحول وبالتالي تزيد كميه ثاني اكسيد الكربون داخل الخلايا فيحدث التسمم اللي هو بنسميه التسمم الكحولي ووجد ان احسن وسيله لتخليص هذه الانسجه الكبديه من ثاني اكسيد الكربون هو عسل النحل لان هو بيعمل عمليه التلطيف اللي موجوده في الوقت نفسه يساعد في عمليه تبادل الغازات وتبادل السوائل بين أنسجة الكبد الحقيقة يمكن هم كانوا لهم تجربة في إنجلترا في علاج التسمم الكحولي أنهم بيدوا محلول العسل بنسبة 40% يعني 40% في الماء ووجدوا أن ده أحسن حاجة لوقاية الكبد وتنشيط القلب وبيعود الهدم اللي موجود في الكبد إلى حالة البناء مرة أخرى وسكر الفركتوز اللي موجود مع السكريات الخماسية له فعل السحر ولذلك بتعود الحالات إلى حالات عدم التسمم وأسوها أن الكبد بيقوم بمضادات السموم ولذلك وجدوا أن مرضى التسمم الكحولي بجانب ذلك في انزيم المسؤول عن حالات التسمم بيرتفع ارتفاع كبير جدا وان علاجه بيتم ب 40% محلول عسل وده بحث منشور من انجلترا. العسل كمان بجانب ذلك بيقوم باكسده البواقي بتاعت الكحوليات وزي ما انا قلت انه بيشجع الانزيم اللي هو ال carbonic dehydrogenase ده يبدا يخليه لسان اكسيد كربون يطلع من الخلايا الحقيقه السعال في كميات كبيره جدا دلوقتي بقت من التلوثات اللي موجوده او الملوثات اللي موجوده في البيئه بيئه صعب جدا ان الانسان يصاب بكحه وياخد كل ادويه الكحه ومنزله الكحه موجوده معاه وفي وصفات اكيده لعلاج هذا اللي هي يمزج فنجان عسل بشده لمده ربع ساعه مع ملاءه صغيره من الزنجبيل وعصير الليمون وده اساسا اكبر دواء مفيد لحالات الكحه التي لا تشفى اللي هي كحه الحساسيه سادسا علاج البشره والجلد الحقيقه يعني الروس العلماء الروس لهم باع وذراع في هذا وبيقولوا ان احسن علاج للبشره والجلد هو عسل النحل وعلاج التشقق وعلاج التجعيد اللي موجودة في الجلد بيستخدموا الوصفة ودي بيضيفوا دايما في تركيبة روسية كده معروفة التركيبة الروسية المعروفة هي 30 جرام من العسل و30 جرام من عصير الليمون وبيضيفوا يعني شوية كولونيا كده اللي هي 15 جرام وبيمزجوهم مع بعضيهم وبيستخدموه يضيفوه على الجلد او على البشره او على التشققات اللي موجوده سواء كانت في الكعبين او موجوده في اي حته في البشره او حتى التشقق اللي موجود في الشفه وجدوا ان ده مهم جدا اما عن ازاله التجاعيد فلهم الحقيقه تركيبه مهمه جدا مجربه من الروس وهي 100 جرام عسل نحل بيضيفوها مع 25 جرام كحول مع 25 جرام ماء ورد وبيمزجوهم وفعلا لما بيحطوهم كطبقة كده تستمر لمدة نص ساعة على التجاعيد بتزيل تجاعيد الوجه تماما لأنها الحقيقة بتمتز من خلال الجلد وتعمل على ترتيب المنطقة الدهنية تحت الجلد الحقيقة هناك عديد من التركيبات الأخرى الحقيقة في تركيبة مهمة للتبييض بتاع البشرة لأن طلعت كريمات دلوقتي كثيرة جدا يقول لك لتبييض البشرة في منتهى الخطورة لأن أي مركبات كيماوية هتخش تحت الجلد تتفاعل مع صبغة الميلانين اللي هي الصبغة اللي بتصبغ الجلد ومن الممكن تؤدي إلى تثبيط الصبغة ومن الممكن تؤدي بعد كده إلى ما يسمى بالبخاق لكن التركيبات الطبيعية التي فعلت لتبييض البشرة وهي معروفة هي خمسين جرام عسل نحل وبيضيفوا عليها سبعمية وثمانين جرام ماء مقطر ويضيفوا عليها 20 جرام بوراكس عشان مادة مطهرة و15 نقطة زيت الزيتون وثمانية من زيت البرتقال وثمانية من صبغة العنبر ثمان نقط وبيضيفوا الك- الباقي 150 جرام كحول دي الحقيقة لما بتمزج آه، وتدهن بيها الوجه ويسيبوا على الوجه لمدة نص ساعة أو ساعة فعلا له آه، يعني آه، فائدة آه، عظيمة جدا في تبييض البشرة وله يعني تبييض البشرة بط- بطريقة طبيعية وفي الوقت نفسه آه، يعني نتائجها آه، مبهرة وليس لها أضرار لأنها كلها من أشياء طبيعية والتبييض هنا يرجع إلى أن بيخلي تمثيل آه، الصبغة الميلانين اللي هي الصبغة تحت الجلد تتم بطريقة لطيفة ولا تتم بشدتها إذا هو لا يصبطها وإنما ينظمها آه، الحقيقة آه، لو استمرينا نتكلم عن عسل النحل آه، هنجد انه مثلا آه، معروف الجروح آه، السابع حاجة العسل بيستخدم في علاج الجروح والحقيقة في علماء روس قالوا ان العسل لما بيتضاف على الجروح النتنة آه، بينقيها من الجراثيم وهو بيزيد من مادة بيسموها الجلوتاثيون آه، وتخلي الجرح يفرز المادة اللي اسمها الجلوتاثيون وبالتالي يتم الالتئام بسرعة جدا ولذلك احنا قلنا ان آه، دايما لما نيجي نعالج اي آه، قرحة او اي بثرة موجودة في قدم مريض السكر بنخلي مريض السكر يحط رجليه في مية دافية فيها خردل وفيها راوند لمدة نص ساعة وبعد ما يطلع رجليه عشان تزيد الحساسية وتزيد دفع الدم في الرجلين وبعد كده نجيب الجرح كده نطهره مثلا ببيتادين وماء أكسجين ونحط عليه العسل نربط عليه عسل النحل ليه؟ لأن عسل النحل في هذه الحالة هيقتل كل الجراثيم اللي موجودة وفي الوقت نفسه هيشجع مادة الجلوتاثيون التي تزيد من التئام هذه الجروح وخاصة أن قدم مريض السكر من الصعوب في إن الصعوبة في التئامها. ولذلك الحقيقة يعني في تركيبة برضو وجدت في الصيدليات دلوقتي العالمية وخاصة هي نبعت برضو من النحالة اللي موجودين في الاتحاد السوفيتي آه، القديم يعني اللي هي جاية من طشقند وسمرقند و- وبخارى انهم بيجيبوا 80 جرام عسل نحل و20 جرام زيت كبد الحوت آه، وبيجيبوا آه، مادة اسمها xeroform ودي موجودة في الصيدليات وبيخلطوهم ويعملوا مسحوق ده الحقيقة أحسن مسحوق لعلاج الجروح التي لا تلتئم ال- الواقع بعد هذه الإطلالات من عسل النحل والفوائد بتاعته اللي ذكرت آه، واحنا قلنا من الفوائد يعني لا نستطيع أن نحصيها آه، بعد هذا نتكلم عن الغذاء الملكي الحقيقة منذ اكتشاف الغذاء الملكي يعني المفروض ان الملكة في ال- ال- خلية النحل لها غذاء معين ومن الممكن نحط 100 خلية نحل جنب بعضيهم والنحل قبل ما بيطلع الشغلات آه، يطلع عليه آه، الحصول على الرحيق آه، بيلعق في الملكه كلمة يلعق في الملكة عشان ياخد ريحتها عشان لما يرجع للخلية النحل الحارس يتعرف عليه من رائحته فلو نحلة دخلت آه، خلية غير خليتها على طول يموتوه ولذلك لابد انها تطير وترجع في وقت معين آه، الوقت المعين ده عشان ت- ت- تبقى محتفظة برائحتها ولذلك كل الشغلات قبل أن يقلعوا من الخلية عليهم أن يذهبوا إلى الملكة ويلعقوا فيها حتى يأخذوا رائحة الخلية والنحل الحقيقة مملكة عجيبة المملكة العجيبة دي آه، ان الشغلات لها غذاء آه، والملكة لها غذاء والملكة آه، لما آه، بتعجز وما تحطش البيض آه، يبدأ بقى النحل آه، هيستغني عنها آه، فيبتدوا يغذوا يرقة من اليرقات بغذاء الملكات فتتحول من شغالة إلى ملكة وتطير ما يسمى طيران الزفاف طيران الزفاف ده الذكور كلها تطير وراء الملكة حتى ينجح ذكر في تلقيح الملكة وبعد كده خلاص بقى مش عايزين الذكور آه الذكور ما لهمش فايدة غير التلقيح بس ومش هيشتغلوا فهيبقوا عوالة فالنحل يتخلص منهم تماما لأنه ليس هناك مكان لمين لأي عاطل في مملكة النحل ولذلك هذه المملكة المنظمة تنظيم حسن الذي نظمها الله سبحانه وتعالى آه وأعطاها هذا الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولذلك لما تعجز الملكة خلاص نعمل إحلال وتجديد ونخلي يرقة من اليرقات تتغذى على غذاء الملكات فتبقى ملكة ونعمل لها طيران الزفاف للمحافظة على هوية الخلية الغذاء الملكي خلاف الغذاء بتاع الشغالات والحقيقة إن حالة اكتشفوا القيمة الغذائية والقيمة العلاجية والحقيقة المادة ديت اللي هي غذاء الملكات نادرة ندرة الماس وهي سريعة التحلل والفساد ويجب أن تحفظ في درجة حرارة يعني تقريبا درجة حرارة أقل من أربعة درجة مئوية إن لم تكن تحت درجة التبريد الحقيقة غذاء الملكات في وضعه الطبيعي له رائحة زي الخميرة كده وهو عبارة عن جيلي سميك القوام لونه أبيض كريمي فاتح وله طعم لاذع يرجع لارتفاع درجة الحموضة فيه لكن له رائحة ذكية مميزة والغذاء الملكي الحقيقة يعتبر من أكثر المواد الطبيعية احتواء على فيتامين به المركب إضافة إلى البروتينات عالية القيمة والدهون والمواد الكربوهيدرية والفيتامينات ده بقى الكلام ده الخصوصية التانية بقى هرمونات جنسية والهرمونات الجنسية ومواد أخرى مختلطة مع الهرمونات الجنسية غير معروفة نسبتها تصل إلى اتنين وخمسة من عشرة في المية من وزن الغذاء الملكي ودي يمكن ربما يعزى إليها ما في هذا الغذاء من أسرار وفوائد لأسباب لأن هرمونات جنسية مع مواد أخرى مجهولة لحد دلوقتي ما حدش قادر يكتشف ما بها لكنها مسؤولة عن إحداث ما يسمى أنها بتعمل طفرات في جسم الإنسان يعني قد يظن البعض أن طفرات يعني طفرات ضارة لا يعني بتعمل عملية استحداث أو استنفار لقوى جسم الإنسان عشان الالتئام عشان زيادة القدرة الجنسية زيادة القدرة العضلية وما إلى ذلك من الأمور استخدام الغذاء الملكي الحقيقة بيستخدم في الاستخدامات الآتية بعض الأمراض الجلدية وجد أن الغذاء الملكي له تأثير ساحر في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب في حب شباب كده دائما يعني بعد ما يطلع بيعمل نوع من انواع الدمامل ويعمل تقيحات والحقيقه بيشوه وجه بعض الفتيات او بعض الفتيان وده الحقيقه احسن علاج له ان احنا نمزج غذاء الملكات مع عسل النحل ويدهن بها وفي الوقت نفسه لازم نعالج الامر داخليا عن طريق الاتزان الهرموني لأن غالبا هذه الدمامل وحب الشباب ما يكون يصحبه ما يسمى بالعدم الاتزان الهرموني وده اللي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المردقوش أو البردقوش اللي احنا ذكرناه في أجزاء الطب النبوي والحقيقة غذاء الملكات يعني اذا نقدر نقول غذاء الملكات ندمجه مع العسل لعلاج حب الشباب والدمامل اللي بتشوه الوجه والوجه ده هيكون علاج يعني موضعي انما عشان ما يتكررش هذا الامر من العلاج الموضعي لابد ان احنا نعادل الاتزان او نعيد الاتزان الهرموني داخل جسم الشاب او داخل جسم الفتاه حتى لا تعاود هذه الامور الى الظهور مره اخرى وكذلك غذاء الملكات بيستخدم في عمل الكريمات اللي بتستخدم في بعض الأحيان كقناع وكماسك وتستخدم لشد الجلد دلوقتي والحقيقة بيضيفوا عليها عسل النحل والكولاجين وغذاء الملكات وبتباع في بيوت التجميل بتعتبر غالية جدا وهي فعلا لها تأثير في تغذية الجلد ونعومته وإزالة ما به من خشونة الحقيقة يعني المخلوط اللي احنا بنقول عليه ده من عسل النحل مع غذاء الملكات مع الكولاجين عشان يتعامل ماسك وجد انه احسن حاجة بتنبه الدورة الدموية السطحية او الطرفية وبالتالي لها علاج ناجع جدا في ازالة التجاعيد دون الالتجاء الى شد الوجه وما الى غير ذلك من الامور غير المستحبة يعني احنا ناخذ بهذه الامور العلاجيه لكن لا ناخذ بما يامرنا به الشيطان ثانيا علاج ضغط الدم بغذاء الملكات الحقيقه اكدت الابحاث ان الغذاء الملكي قادر على تنظيم ضغط الدم لدي مرضى ضغط الدم اللي بيعانوا من هذا سواء كان الضغط مرتفع سبحان الله او منخفض أمكن علاجهم بتناول غذاء الملكي كلمة أمكن علاجهم يعني إزالة السبب آه ولذلك آه يعني الأمور هنا بتتطلب طب الجرعة إيه الجرعة هنا بتخضع للتجربة والخطأ آه لا يمكن أحد يقول لك الجرعة إيه يعني بمعنى إن إحنا نجيب مثلا جرامين من غذاء الملكات ونضيفه في كيلو عسل نحل نقي لسبب لأن هو اللي بيحفظ غذاء الملكات لأن غذاء الملكات احنا قلنا لازم يتشال تحت درجة الصفر وناخذ كل يوم معلقة الصبح ومعلقة بالليل على كوب من الماء ونبدأ نشوف ضغط الدم نقيسه إذا كان منخفض هنلقاه بيرتفع تدريجيا لحد ما ينتظم بالنسبة للضغط المرتفع نقدر نستخدمه برضو مرتين أو ثلاث مرات والحقيقة الغذاء الملكي دايما بيستخدموه كفاتح للشهية لأنه بيعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم ولذلك يعتبر علاج ناجع جدا لمرضى تصلب الشرايين وده اللي بتتبعه حاليا الصين الصين عاملة مشروب بيضيفوه من انزيمات بيعملوه في أنبول الأمبول ده بيتكسر ويتشرب عبارة عن غذاء ملكات بس ضايفين معاه بعض الإنزيمات اللي هي الإنزيمات المانعة للأكسدة اللي بيسموها superoxide dismutase بيضيفوها وبيبيعوها غالية جدا في الأسواق العالمية والناس بتقبل عليها نظرا للفائدة العظيمة وفائدتها على تصلب الشرايين والأوعية الدموية يعني فضلا عن الصحة العامة الحقيقة أهم استخدامات الغذاء الملكي هي معالجة الضعف العام والضعف الجنسي الكلام ده في جامعة فلورنسا بفرنسا أجريت تجارب على الأطفال الصغار اللي بتتراوح أعمارهم من أربعة إلى 22 شهر والحقيقة كانوا كلهم مختارين من الأطفال ضعيف البنية والتغذية بتاعتهم سيئة وابتدوا يدوهم الغذاء الملكي عن طريق الفم لمدة عشرة أيام وكانت الجرعة بتاعتهم تتراوح من عشرة إلى خمسين ميلي جرام مع ملاحظة أن الجرام الواحد بيحتوي على ألف ميلي جرام يعني دي كمية صغيرة جدا فوجد أن دون استثناء تحسنت الحالة بتاعتهم وزادت الأوزان والصحة يعني مش العملية كم بس لا ده العملية كيف يعني تحسنت الأحوال والدكتور اللي هو بيسموه ديستروم في جامعة بوردو بفرنسا قال كلام كبير جدا في هذا قال ان ده بيعاون على عودة الحيوية مرة أخرى وبيزيل الاضطرابات العصبية والشعور السريع بالتعب بالإضافة إلى أهميته في الضعف الجنسي في الرجال لأنه أساسا هو فيه هرمونات جنسية الهرمونات الجنسية وجدوها إن هي الهرمونات المسؤولة آه، عن مولدات الهرمونات يعني مش هرمونات بطبيعتها لأن لو كانت هرمونات بطبيعتها آه، تبقى برضه ممكن تتكسر في المعدة آه، من الممكن تعمل لي خلل في الاتزان الهرموني لا ده سبحان الله أوردها بمولدات هرمونات فلما خدها تنزل توطي لي الهرمون العالي وت- وتعلي لي الهرمون الواطي فبالتالي آه، الحقيقة عند الناس اللي عندهم ضعف جنسي يبقى عندهم هرمون معين أو هرمونين آه، بهما يعني آه، خلل معين فيعاود هذا الخلل إلى عودته الطبيعية ولذلك يفيد غذاء الملكات في علاج الضعف الجنسي في الرجال في مشكلة تانية وهي عند السيدات اللي بيشكوا من هشاشة العظم أو اللي بيسموها كده بالبلدي كده هشاشية العظام يقول لك أنا عندي هشاشية في العظام هشاشة العظم هذه بتأتي بعد انقطاع الدورة الشهرية لأن الهرمون الأنثوي اللي بيسموه الاستروجين بيقل إفرازه الحقيقة وجد ان احسن علاج لهذا هو غذاء الملكات لكن افرض آه، الغذاء الملكات غير متوفر احنا قلنا قبل كده في التغذية ان على المرأة دي انها تعمل الاتي آه، تستخدم الشمر لان الشمر يحتوي على شبيه الاستروجين تعمل الشمر زي الشاي الكشري صباحا ومساء ولابد من المشي آه، نص ساعة يوم بعد يوم آه، بالتدريج آه، عشان المشي لازم لنمو العظام ولابد ان احنا نتعرض آه، ربع ساعة لشمس المغيب او شمس الصباح طيب لو كان في صعوبة في المشي او في صعوبة في الحركة نتيجة كبر السن او ما الى ذلك او ايه الى اذا كانت هناك آه، بعض الموانع في الجهاز الحركي للانسان فمن الممكن الاستعاضة آه، بجانب الشمر استخدام غذاء الملكات وبيستخدم زي ما احنا قلنا آه، من 10 إلى 50 ملي جرام يعني بيضيف 2 جرام آه، كلهم أو 3 جرام بيضيفهم على كيلو عسل وياخد كل يوم الصبح معلقة الصبح ومعلقة بالليل آه، والحقيقة آه، التجارب اللي أجريت على الرجال آه، سواء لزيادة قدرتهم الجنسية في الرجال ومحاربة آه، آه، الهشاشية عند النساء كانت أعمارهم آه، بتتراوح بين الخمسين إلى الستين يعني المرحلة اللي فيها شيء من ال- الوهن والضعف وأكدت التجارب أن آه، المسنين منهم زاد نشاطهم الجنسي اللي كان لديهم ضعف جنسي طب واحد يقول ايه طب واحنا هنقيس النشاط الجنسي للرجال ازاي اه, آه بيقيسوها عن طريق الهرمونات الجنسيه اللي هي ال FSH وال LH والبرولاكتين وهرمون التستوستيرون عند الرجال نفس الهرمونات السابقه مع الاستروجين عند السيدات آه، الحقيقه اللي كانت الجرعات اللي بتعطى لهؤلاء المرضى 60 مللي جرام آه، في اليوم و60 مللي جرام دي ممكن ايه كاننا دوبنا 6 جرام في كيلو عسل نحل يبقى كل يوم بياخد 60 مللي جرام او ندوب 3 جرام في آه، كيلو عسل نحل وندي الصبح معلقه وبالليل معلقه يبقى كانه خد 60 مللي جرام ودي كان بتعطى زي ما انا قلت على دفعتين كل دفعه 30 مللي جرام والحقيقه آه، في بعض السيدات بعد ما وصلوا الى انقطاع الدوره الشهريه عادت اليهم الدوره الشهريه دي التجارب اللي تمت في فرنسا وفي بعض الناس اللي يأسوا من القدره الجنسيه عادت اليهم القدره الجنسيه هذا هو عسل النحل وهذا هو الغذاء الملكي ودي الفوائد اللي احنا ذكرناها اللي احنا عرفناها واللي أظهرتها البحوث واللي أظهرتها الكتب القديمة آه، لكن هل هذا نهاية المطاف؟ لا في مطاف ثاني آه، وجد ان هناك شمع العسل الشمع اللي بيعمله العسل وبيعمله بالصورة السداسية هو دلوقتي في الخلايا اللي احنا بنصنعها في ناس بيعملوا ال- آه، يعني آه، يجيبوا ال- الإطار كده الخشبي ويحط فيه شمع من بره عشان يوفر على النحل عمل الشمع لكن الشمع طبعا بيرجع يشتغل في هذه الخلايا وي- ويضيف إليها ويصنعها بالصورة التي تلائم آه، ما سخره الله له الشمع اللي بيعمله ال- النحل وجد ان هذا الشمع له خصائص غريبة جدا الخاصية الاولى ان هو فيه مادة قابضة ولذلك آه، الغريب جدا ان آه، في سمرقند آه، وطشقند وبخارى بلد سيدنا الامام البخاري حيث يوجد النحالة اللي هم بيشتغلوا في النحل من زمان تماما واللي هم ناس كلهم مسنين بيبلغوا من السن وذوي الصحة الحسنة والقوام الممشوق والقوة الغاشمة أقول القوة الغاشمة يعني شبل من الأشبال اللي عمره تسعين سنة تجد إن فيه قوة غاشمة ونسميه شبل إنما إحنا عندنا تسعين سنة يعني آه إن وجد فهو يعني بيمشي على ثلاث ويسند بأربع وهكذا الحقيقة وجد إن هؤلاء الناس آه لما تيجي تسأله تقول له واحد عنده التهاب في الجيوب الأنفية آه، ملوش علاج لأن دايما الناس اللي بيعانوا من الالتهاب في الجيوب الأنفية كل واحد فيهم يجي آه، يعني العلاج أهو تخف شوية لما يجي له دور برد تعود إليه الجيوب الأنفية وهكذا ويقعد العملية عملية مزمنة فبنسأل واحد نحال هل يعني انتوا عرفتوا من مجاورتكم للأمور وانت راجل يعني تعتبر من المسنين فكلمة المسنين دي بيضحكوا عليها جامد آه، فيقول لك لا ده يعني يعتبر من الناس اللي هم يعني حداث السن لسبب انك هتجد 120 سنة و128 سنة و137 سنة وتجد انه بيؤدي مهامه في الحياة ويعمل الأسباب لأنهم عاشوا في الطبيعة آه، ولم آه، يلوثوا أنفسهم آه، بما آه، لوثناه في الطبيعة فأعطتهم الطبيعة وفي الوقت نفسه حافظوا على آه، وجود أجسام بعدم الملوثات فنيجي نسأل الناس الكبيرة دي يقول لك استخدم شمع النحل فلما جبنا شمع النحل وجبناه وخلينا لوحده طب يعمل ايه شمع النحل ده قال له يندغه طب يندغه ايه قال لك استخدمه زي اللبان كل يوم نص ساعة طب وإن زاد أحسن ملوش ضرر لا يندغ فجبنا الناس اللي هم آه، مزمنين عندهم آه، يعني جيوب أنفية مزمنة فوجد ان دلوقتي الوصفة السحرية لعلاج الجيوب الأنفية المزمنة التي ليس لها علاج هو مضغ شمع العسل بما به مواد قابضة وبما فيه بقى منين من مواد تانية احنا مش عارفينها ثبت ان هي عبارة عن مضادات حيوية عالية القيمة ولذلك شفاء في الوقت نفسه بتعمل ايه بتتبل طب ايه علاقة ما هو كله متصل ببعضيه هو كله متصل ببعضيه ولذلك ده العلاج الناجع الشافي والوصفة السحرية اللي احنا اخذناها من هؤلاء الناس ولما جينا نطبقها وجدنا انهم صدقوا فيما قالوا وفيما ذهبوا اليه الامر الثاني في هذا اللي هو صمغ العسل او صمغ النحل اللي بيسموه البروباليس صمغ النحل ده بيعملوه كده مواد كده بني وتلقاها موجودة في الخلايا وبياخدوه ال- البروباليس ده الحقيقة لقوه مضاد للبكتيريا والفطريات ومضاد للفيروسات وحاليا موجود كبسولات من البروباليس أو ما يسمى بصمغ ال- النحل والفوائد بتاعته آه، ليس لها حدود آه، بيزيد المقاومة بتاعت الجسم يعني إذا كل جزئية آه، من هذه الجزيئات أو من هذه الجزئيات تلقاها آه، لها فوائد جمة آه، وليس لها نهاية آه، ال- البروباليس أو آه، ما يسمى بصمغ العسل آه، وجد حاجة غريبة إنه بيساعد على إعادة خلخلة يعني الأسنان المتخلخلة في واحد سلمته آه، اتلخلخت كده وبيت طيب اتلخلخت ليه؟ نتيجة الكالسيوم اللي رابطها بالفك خلاص آه، ايه حلها محدش هيقدر يعمل لك فيها حاجة لابد انها تفضل زي كده او تزال وجد ان الحقن بصمغ النحل ده يعيد تكوين الكالسيوم حوالين السنة ويعيدها إلى حالتها الطبيعية ودي حاجة من الحاجات الغريبة جدا اللي هي منشورة في البحوث العالمية يفضل بعد كده ثم النحلة النحلة لما بتقرص بتحط بتنزل 150 مادة في آلة اللزق ومن الغريب ان ده الكوماندوز بتاع النحل آه هي آلة اللسع بتاعتها آه بيبقى فيها سهم السهم ده بيخش عشان يلدغ لما بيخش باندفاعه آه هو مدبب من الأمام وعريض من الخلف فلما تيجي تسحب هي آلة اللسع بتاعتها مصارينها كلها بتطلع وبالتالي بتفقد حياتها وعشان كده احنا سميناهم كوماندوز وهم عارفين اه عارفين لان هناك كثير من الناس دلوقتي قالوا ان هناك ايه لغه للنحل واللغه بتاعت النحل دي في بعض ناس آه عندهم خلايا من الزجاج ويبقى قاعد كده جنبه يقول لك بيقولوا كذا آه يعني من حركات من رقصات معينه ومن حركات معينه يقدروا يعرفوا وبعدين يقول لك هيعملوا كذا وتجد فعلا هيعملوا كذا من تمرسه على هذا وطبعا رب العزة أعطى سيدنا سليمان هذا الكلام لأسباب لأنه مفيش مدرسة موجودة في العالم بتعلم لغة الطير أو لغة الحشرات لكن رب العزة علمها لسليمان الأمر هنا أن لهم لغة واللغة دي لها حركات وإيقاعات ورقصات معينه والحقيقة النحل ده اللي هو بيسموه الكوماندوز ده موجود للدفاع وجد ان آلة اللسع بتاعت النحل لما تيجي تخش في الانسان بتنزل 150 مادة طبعا 150 مادة كلها تعتبر مواد قليلة جدا التركيز لكن قلة التركيز هذا لها فوائد متزنة كبيرة جدا حاليا بيستخدموها بيجربوها في استخدامها لمقاومة السرطان وعلاج الروماتويد المفصلي وهي أساسا هم اللي اكتشفوا منها مادة الإسبرين ال acetyl salicylate لأن مادة الإسبرين أساسا دي بتمثل اللي يمكن الإفراز الهام في المية وخمسين مادة بجانب المواد التانية اللي هي بعضها مهيج وبعضها له علاقة بإزالة الالتهابات يعني يعتبر مضاد للالتهابات او مزيل للالتهابات كل ده موجود في آلة اللسع وفي السائل اللي بينزل من آلة اللسع اللي موجود في آلة اللسع بتاع الكوماندوز او الانتحاريين اللي هم بيدافعوا عن هذه الخلايا احنا عرفنا منها ال acetyl salicylate اللي هو الاسبرين وعرفوا العالم ولما خدوا منها وعرف تركيبها هذه المادة ابتدى يصنع مثلها لكن نقول مرة أخرى أن ما خلقه رب العزة لا يستطيع أحد أن يحاكيه فإحنا عرفنا التركيب لما جينا نصنع زيه صنعنا صورة مرآة يعني لا نستطيع أن نصنع مثله بالضبط وإنما نصنع صورة مرآة كلمة صورة مرآة زي انت ما تقف في المرايه ايدك اليمين هتبان شمال وايدك الشمال تبان يمين فما صنعناه صوره مراه لما خلقه الله طب ايه الفرق بين كده هو ده الفرق بين المركبات الطبيعيه والمركبات غير الطبيعيه المركبات الطبيعيه بما انها خلقها الله للانسان وسخرها للانسان فعندما تدخل جسمه بتروح للمراكز النشطه أو مراكز الاستقبال في الخلايا وتؤدي دورها وبعد ما تؤدي دورها تسيبها وتمشي وتزول أما ما صنعناه نحن فيذهب إلى مراكز الاستقبال هذه أو المراكز النشطة ويركز عليها ولا يتركها مرة ثانية فمع الوقت يسكر لك ولا يقفل لك هذه المراكز بتاعت الاستقبال فيقلل من مفعول تأثير المواد عليك ولذلك الحقيقة السم بتاع النحل دلوقتي له استخداماته مفروض للاستخدامات وما زالت البحوث تجري كل يوم وكل يوم هناك اكتشاف جديد لما يعني ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء العظيم ويمكن نقدر نتكلم في الآخر خالص عن أنواع الأعسال الحقيقة في عسل بنسميه عسل حبة البركة ودي بينمو لو جبنا يعني في ناس دلوقتي بيعملوا حاجة ظريفة جدا بياخدوا الخلايا بتاعتهم وبيحطوها على عربيات ويودوها جنب الناس اللي زارعين الكمون الأسود فيبقى النحل الموجود في المنطقة دي ما بيتغذاش إلا على ظهر الكمون الأسود وفعلا يديك ما يسمى بعسل حبة البركة أو عسل الكمون الأسود ووجد أن هذا العسل عندما يكون نقيا فإنه يستخدم في زيادة المناعة والتجريب هنا تجريب كامل لما نقول لزيادة المناعة يبقى نقصد بها زيادة قوة التهام كرات الدم البيضاء وزيادة البروتينات المناعية يعني يزود لك الجهاز المناعي ككل وتستخدم أساسا في علاج السعال وتستخدم في ضيق التنفس ده عسل حبة البركة في عسل تاني اللي هو عسل البردخوش أو المردخوش وده بيتواجد دايما في محافظات المنيا وبني سويف لانه في غيطان كتيرة جدا بتزرع البردقوش في هذه المناطق وفي ناس فعلا اللي هم متخصصين وبيحترموا نفسهم ولا يريدون ان ايه يدخلوا الغش فعلا بيجيبوا عسل البردخوش ووجد ان عسل البردخوش لعلاج الخلل في الاتزان الهرموني هناك عسل اخر بنسميه عسل الموز اللي هو بينمو جنب اشجار الموز وبيتغذى على رحيق أظهار الموز وده أساسا للقضاء على الأنيميا هناك عسل الريحان وده أساسا بيستخدم لعلاج حالات الاكتئاب والقلق لأنه مفرح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الريحان أنه يجم الفؤاد ولذلك يعتبر رحيق أزهاره يزيل حالات الاكتئاب والقلق ومفرح ويسبب الفرح داخل الإنسان والابتهاج هناك عسل الكزبرة وده بيستخدم أساسا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي في عسل في أفريقيا بيسموه عسل السمر وده لعلاج الأورام السرطانية لو كانت وصلت إلى الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة يستخدم عسل السمر بنجاح وهو عسل داكن اللون وطعمه يعني مزيج من الحلو والمر ولذلك دايما الناس اللي عايشين في المناطق اللي فيها عسل السمر لم تسجل حالات الإحصائيات حولهم أي نوع من أنواع الأورام أصيب بهم إحداهم في عسل السدر اللي هو عسل النبأ وده لعلاج اضطرابات الكبد والطحال وبيزيل التضخم الموجود في الكبد والطحال في عسل تاني اسمه عسل مر حنون وده عسل مر اساسا مش حلو وده يستخدم عشان فيه كبريت عالي القيمة وكميات من الأحماض الأمينية الكبريتية ولذلك بيستخدم لعلاج مرضى السكر وتنظيم السكر في الدم تنظيما كاملا يعني بعد هذا نقول اننا اوردنا بعضا من فوائد العسل وفق ما افاء الله على العلماء والباحثين فيما ذكرناه وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين القران والعسل فطبعا ما زال في اسرار العسل الكثير وما زال في أسرار غذاء الملكات الكثير وما زال في شمع العسل وهو سم العسل وما زال في صمغ العسل الكثير والكثير ولذلك كل يوم تطالعنا البحوث بالجديد والجديد ولذلك علينا أن نتبع هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بشراب العسل وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وإلى لقاء قادم وفق مراد الله سبحانه وتعالى